أعزائي المشاهدين أهلا بكم مرة أخرى في برنامج أسئلة عن الإيمان ومعنا الضيف الكريم جناب القمص زكريا بطرس أهلا بكم اهلا وسهلا ذكرنا أعزائي في الحلقة السابقة أشياء قد تكون مجرحة ومؤلمة للسماع وفي هذه الحلقة نذكر أشياء تختلف من بعض المشاهدين الأعزاء آه هذه رسالة من الأخ آه مجدي يقول فيها إلى محبي الرب خدام الكلمة بأمانة آه أكتب إليكم وأود أن أقول لكم بأني كنت من قبل معتقد بأني كنت أعرف الله ولكن عندما بدأت أرى ذلك العمل العظيم في قناة الحياة وهو برنامج آه، بوجه خاص آه، آه، عفوا وهو- وجدت أني أعبد الرب بشفتي فقط أما قلبي فهو حقيقة بعيدا عنه ولكن بدأت وكأني طفل يبدأ حياته كما قال أحد الإخوة في هذا العمل الروحي وها آه، وهو أنا وبيتي أعترف أمام الله بأني خاطئ وأشكره على تهيئته للظروف لأني أرى هذا العمل الروحي الذي بدأت امين معه بالرغم من عمري هذا مبارك بسم الله وعندنا رسالة أخرى أيضا آه، من الأخ آه، أحمد آه، يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيد المحترم القمص زكريا بطرس أنا سعيد جدا بك وبهذا البرنامج جدا جدا وأشكر فيك شجاعتك الأدبية وتبسيط أسلوبك في شرح بعض الملابسات وتصحيح بعض المفاهيم وأنا بصراحة استفدت من كلام حضرتك اشكر الله ربنا يباركه أيضا رسالة أخيرة هذه رسالة من الجزائر من الأخ اسمه السوفي إلى المدير والساهرين على آه، برنامج الحياة أرفع قلمي وأكتب إلى قناة الحياة وعبر آه، الأثير وهواء النقي أر- أر- أراسلكم وأقول قد عاد الأمل ببروز مثل هذه القناة ليحيا الجميع أنا من البربر القبائل وأرجو الحصول على تلك السلسلة وأ- وأنا شاكر لكم هذا المعروف امين شكراً لله.
آمين. نشكر شكرا شكرا لله الذي لا يترك نفسه بلا شاهد ده ده الخطابات اللي بتوصلنا دي عينه للي ما بيبعتوش نعم آه، ذكرنا آه، حضرتك ذكرت في الحلقة السابقة آه، اسم الشيخ خليل عبد الكريم أيوة.
وأنا تساءلت والمشاهدين يتساءلوا من هو الشيخ عبد الكريم وما هو هذا الكتاب الذي تكلمت عنه هل هو موجود في هذا الوقت أم شيء قديم لا موجود مم.
يعني قلت ان الشيخ عبد الكريم آه، توفى من خمس سنين لك- او سنتين آه، فكتبه موجوده ومنتشره لكن مم.
الكتاب اللي معانا الجديد اللي هنا هو دكتور سيد قمي بتاع الاسطوره والتراث مم.
والكلام اللي احنا قلناه موجود في صفحة 160 نعم وصفحة 162 ده الاقتباسات اللي انا اخدتها نعم آه، طقس عجيب اخر هو الاحتكاك بالحجر الاسود الى اخره اللي الكلام اللي احنا قلناه نعم اللي زعل حضرتك يعني وطقوس جنسية تفشت تفشيا عظيما مم. ممكن وهذا الكتاب آه، متداول في الأسواق الآن آه، طبعاً.
موجود موجود.
وممكن المشاهدين يحصلوا آه، السيد عليه القمي ده استاذ جامعه دكتور س- يعني رجل عقله كبير وعلماني وبيتكلم كلمه الحق لا اكثر ولا اقل نعم شكرا آه، تعرضت في الحلقة السابقة لموضوع الحجر الأسود فالآن نريد أن تسلط الضوء لو سمحت على هذا الحج على الحجر المقدس هذا الحجم أو هل هو حجر مقدس أو ليس مقدس ما هو مقدس الحجر؟
بالنسبه لقول المسلمين طبعا ده لغتهم آه، واللي اتكتب عن الحجر الاسود عشان نتعرف عليه في موقع آه، الازهر على الانترنت على الإنترنت أيوة. آه، باب مفاهيم إسلامية بيقولوا إن الحجر الأسود ده حجر بيضي لونه أسود ضرب للحمرة وبه نقط حمراء آه، طوله 30 سنتي وعرضه 10 سنتي بس كل الحجر الأسود كده زي المسطرة يقع في حائط الكعبة في الركن الجنوبي الشرقي وللحجر الاسود كساء واحزمه فضيه الى اخره نعمل له يعني هلم كده في الكعبه يعني مم. آه، ترى من أين جاء هذا الحجر؟
آه فيما يعني اقاويل كثيره في نعم.
الحقيقه مم.
الترمذي في سنن الترمذي باب الحج حديث 886 يقول حدثنا قتيبة عن ابن عباس قال رسول الله مم.
نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن ويذكر موقع الأثر على الإنترنت اللي أنا قلت عنه دلوقتي يقول أن هناك روايات غير مؤكدة تقول أن جبريل عليه السلام نزل به من السماء أو أن هذا الحجر مما كشف عنه طوفان نوح ويقول أن إبراهيم عليه السلام وضعه في هذا المكان علامة لبدء الطواف مم.
وللبعض الآخر تحليل علمي للحجر الأسود وأمثاله بيقولوا إن ده من النيازك اللي بتنزل وبتحترق قبل ما توصل إلى الأرض نيزك حجري والجزيرة العربية مليانة بهذه الحجارة اللي بيجدوها ويقولوا اه ده نازل من السماء مم.
خصوصا لما بينزل بينزل ببريق لما بيحترق مم.
فبيعتبروه حجاجية من السماء من الجنة يعني مم.
وبيقدسوه لأنه ظاهرة غريبة كل الكعبات فيها حجارة نيازك من هذا الشكل وأيضا كعبة مكة هذا نيزك هل أفهم أنه أنك تقول هناك أكثر من كعبة واحدة تقول آه.
كعبات كعبات كان في كعبات في وقت الجاهلية التاريخ يقول هذا نعم.
طبعا وأنت تقول أن هذا الحجر لم ينزل من السماء أنا بقول لك هم بيقولوا إيه والتحليل العلمي لبعض ال- الكاتبين عن هذا الأمر مه.
بيقولوا إيه مه.
لكن أنا لا أبدي رأيي في هذه الأمور كما تعلم يقينا نعم أنا بس بطرح بس بدرس الموضوع من الوجهتين ده بيقول كده وده بيقول كده مه.
وأنت يا مشاهد رأيك إيه مم.
بس ده اللي أنا بعمله يعني نعم.
أنا بطرح الموضوع من جميع الجوانب لدي سؤال آخر أتفضل هل هذا الحجر مقدس كان مقدس في الجاهلية؟
آه ده سؤال مهم برضه نعم بالتأكيد كان هذا حجر مقدس في ال- في الجاهلية لدرجة أن الكعبة استمدت تقدسها من هذا الحجر مم.
كما يذكر في كتاب في طريق الميثيولوجيا عند العرب لمؤلفه محمود سليم الحوت صفحة 59 بيقول إيه كانت الكعبة المكية إطارا لحجر أسود كما كانت باقي الكعبات أهو جالك الكلام ده في الكعبات آه، تتسم بذات السمة فهي أطر لأحجار سود وسميت هذه الكعبات بيوت الله لأن كل بيت منها فيه حجر من بيت الإله الذي في السماء لما بيقع كده بيعتبروه جاي من فوق من السماء وأضاف أحد الباحثين قائلا هذا التقديس ناتج عن غرابة شكل الحجر لكونه قادما من عالم غيبي مجهول كما قذوف ناري كذلك الحجر النيزكي ربما كان أكثر جلالا لكونه كان يصل الأرض وسط مظاهرة احتفالية سماوية وعشان كده حسبوه ساقطا من عرش الله وهذا عين ما أكدته الموسوعة العربية الميسرة الضخمة دي صفحة 1097 يقول الشهاب هو قطعة صغيرة صلبة من المادة الكونية تدخل الغلاف الجوي للأرض بسرعة كبيرة فتحترق بسبب الاحتكاك الشديد وتبدو خطا لامعا يومض لحظة ويبقى أثره بعض الثواني وتصل منها أجزاء إلى الأرض وتسمى نيازك ولهذا كان تقديس البدو لهذا الحجر المعجزة مم.
هل هذا هو السر في تقديس ال... هذا هو السر في تقديس الجاهلية لكن ما هو هذا ما هو السر في تقديس الإسلام لهذا الحجر مم.
ده موضوع
نعم آه، هل كان هناك طقوس لتقديس الحجر الأسود في الجاهلية أيضا؟
آه.
طقوس معينة يعني؟
بالتأكيد نعم.
لأن ده كان مكان عدا- بيت عبادتهم آه، في دائرة المعارف الإسلامية جزء 22 وصفحة 6960 6960 بيتكلم ويقول فهو يرجع إلى عصور قديمة جدا وكان له شأن عظيم في الشعائر الدينية عند العرب القدماء وفي مكة كان يطاف حول الكعبة التي فيها الحجر الأسود الذي كان مقدسا منذ قديم الزمان يعني قبل الإسلام قبل الإسلام نعم وقد أخذ محمد بهذه العادة القديمة مم.
لما وضع شعائر دينه وجعل الكعبة مركز هذه الشعائر ده مين اللي بيقول الكلام ده دائرة المعارف الإسلامية هي اللي بتقول إن آه، وقد أخذ محمد بهذه العادة القديمة مم.
لما وضع شعائر دينه ماذا عن الطوفان موضوع الطوفان الطواف الطو- الطواف بالأحرى نعم ايوه الطواف آه، كانوا بيطوفوا حوالين آه، ال- الكعبة وحوالين الحجر الأسود هذا احنا بنتكلم ما قبل الكعبة حول الحجر اه ما هو الحجر في الكعبة فكانوا بيطوفوا حوالين الحجر وحوالين الكعبة يعني آه، آه، يجدر بنا أن نلقي الضوء أيضا على طقوس أخرى غريبة كانت تمارس في الجاهلية كأسلوب تقديس لهذا الحجر الأسود جاء في طريق المسيولوجيا عند العرب للكاتب محمود الحوت صفحة 123 أن من طقوس الحج الجاهلي طقس عجيب مثير وهو أنهم كانوا يطوفون حول البيت الإلهي اللي هو الكعبة ذكورا وأناثا عراة تماما ويعلق على ذلك أحد العلماء في كتاب الأساطير في القرآن صفحة 16 و 17 قائلا ما الداعي لهذا العري إن لم يكن بغرض يستحق العري ويؤكد ما وصل إليه بقوله وهذه حقيقة أخرى نضيفها لرصيد احتمال وجود عبادة جنسية في البيت الإلهي المكي في عهوده القديمة ما قبل الإسلام ما قبل الإسلام مه.
ومن تلك القطو- الطقوس ما يثير الاندهاش نعم.
ففي كتاب أبو الأنبياء إبراهيم الخليل تأليف محمد حسني عبد الحميد نشر دار السعادة القاهرة صفحة 92 يقول إن الحجر الأسود كان أبيض لكنه اسود من الكلمة اللي أنت مش عاجباك لكن لازم تتقال من مس الحيض في الجاهلية وجاء تعليقا على هذه الرواية الإسلامية في كتاب الأسطورة في القرآن اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه دلوقتي آه، أي أنه كان هناك طقس لدى الجاهليين تؤديه النساء في الحجر وهو مس الحجر الأسود بدماء الحيض ودماء الحيض بالذات واخد بال حضرتك؟ يقول لك وقد كان دم الحيض عند المرأة في اعتقاد الأقدمين هو سر الميلاد فمن المرأة الدم ومن الرجل المني ومن الإله الروح إنهم شوف بقى الحتة دي يماثلون الفعل الأول الذي قام به إله القمر عندما جامع إلهة الشمس إلات بيماثلوها وهي ال- من لا- الطقوس.
اللات اللات اللات اه الشمس إلهة الشمس مم.
والقمر كان اسمه إلا والمدام بتاعته اسمها إلات إلا.
مؤنثة مثل الله إلا زي عشان.
الله آه.
خدت بال حضرتك إلا و- وإلا إلا وإلات فكانوا بيقولوا إن هم جوز القمر جوز الشمس فهم كمان بيعملوا الاحتفال إنهم يجوزوا هم آخرين زي القمر والشمس مم.
هو الاحتفال بالإيه؟ بالذكرى وجاء في كتاب الملل والنحل لأبي القاسم الشهرستاني صفحة 247 طقس كان يمارس وهو الاحتكاك بالحجر أنا بأكد الحقيقة من مراجع كتير وقد قلنا في حلقة سابقة أن كلمة حج مأخوذة من كلمة حك الاحتكاك مع الأخذ في الاعتبار هيئة الحجر الأسود وشكله ده كتاب الأسطورة في القرآن صفحة 17 و19 نكتفي بهذا القدر لي سؤال آخر هل كان محمد يقدس يقدس الحجر الأسود؟
بالتأكيد بالتأكيد احتفظ محمد بطقس الطواف والدوران حول الكعبة وحول الحجر الأسود كما كان في الجاهلية تماما زي ما قرينا دلوقتي من دائرة المعارف الإسلامية يقول كان للطواف شأن عظيم في الشعائر الدينية عند العرب القدماء وفي مكة كان يطاف حول الكعبة التي فيها الحجر الأسود الذي كان مقدسا منذ قديم الزمان وقد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر دينه وجعل الكعبة مركز هذه الشعائر ونستطيع أن نستنتج من ممارسة المسلمين لهذه الشعيرة ما كانت عليه عادة الوثنيين الحتة دي قوية جدا قوية جدا جدا واخد بالك من معناها عارف بتقول ايه نعم تفضل نستطيع أن نستنتج من ممارسة المسلمين لهذه الشعيرة ما كانت عليه عادة الوثنيين يعني كأنهم عايشين زي الوثنيين دائرة المعارف الإسلامية خد بالك كان محمد يقبل الحجر علامة على تقديسه له بيقبله الكلام ده موجود في سنن البيهقي كتاب الحج حديث 9503 يقول أخبرنا أبو محمد عن ابن عباس قال كان رسول الله إذا استلم الركن أو الحجر الأسود قبله ووضع خده الأيمن عليه هو ما كانش عارف هو بيتعمل بيه ايه عشان يحط خده عليه ما نصيبك خدت بال حضرتك يعني تأملاية كده في النص وكان الرسول يدور حول الحجر سبع لفات ثلاثا منها قافزا كالظباء ينط كده واربع لفات ماشيا في احتراما للحجر من قال هذا الكلام؟
مسند احمد في مسند عبد الله بن العباس حديث 2835 يقول اقبل رسول الله حي- حتى دخل المسجد فاستلم الركن ثم مشى الى الركن الاسود فقالت قريش ما يرضون بالمشي انهم لا يق- لا يقفزون مثل الظباء ففعل ذلك ثلاث
ترى ماذا كان موقف الخلفاء أو بالذات الخليفة عمر بن الخطاب من الحجر الأسود آه ده كان موقف غريب عمر بن الخطاب ده آه يذكر في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب اعترض على تقبيل محمد للحجر في صحيح البخاري باب الحج 50 حديث رقم 1597 عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يقبله ما قبلتك يلا يا بيس الراجل بيقول حجر لا يضر ولا ينفع بس عشان خاطر الدنيا ما تقومش عليه رأى بص يقول لك ايه كمان واعترض ايضا عمر على قبض محمد حول الحجر وقال كده نحن فعلنا ذلك رياء لنرضي المشركين لما كانوا موجودين في صحيح البخاري باب الحج 57 حديث 1605 حاجات خطيرة يا عزيزي الفاضل يقول لك أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن قال للحجر الأسود إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي استلمك ما استلمتك ثم قال ما لنا ولا وللقذف انما كنا رائين به المشركين كنا بنرائي المشركين مم.
يعني بنرضيهم وقد اهلكهم الله ثم قال معلش شيء صنعه النبي فلا نحب ان نتركه مم.
حاجات عايزه الناس تفكر بعقل في هذه الامور الا يستحق هذا الكلام التفكير العميق نعم أنت قلت ما ذكر عن الآخرين لكن أريد أن أسألك الآن ما هو رأيك أنت في هذا الكلام وأنا أقول لك أنت أنني لا أبدي رأيي في أي الأمور ولكني أطرح تساؤلات رأ- صح صحيح لماذا يقدس محمد الحجر الأسود ده سؤال هل يوجد سبب مقدس واحد على ذلك عرفنا الجاهلية بيقدسوه ليه لكن محمد بيقدسه ليه وإن كان محمد قد أكرم الحجر رياء ليربح المشركين بحسب قول عمر بن الخطاب فهل هذا الأمر يليق بنبي أن يشارك المشركين يشارك المشركين في إكرام وعبادة أصنامهم ده سؤال يتحط عليه 600 علامة استفهام وماذا نحن بعد قول عمر بن الخطاب والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ها بعدها ايه يقول محمد في احد احاديثه ان الحجر الاسود هبط من السماء والقران يقول ان الحجاره التي هبطت من السماء ها كانت للعقاب مش دي سوره الانفال وسوره هود وسوره الحجر وسوره الذاريات وسوره الفيل الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من زي من سجيل يعني الحجاره من الشيطان ورمي طب ليه بتقدس دي مشكلة علامات استفهام علامات يا أحبائي فكروا فكروا ربنا ادانا عقل نفكر بيه حطوا الحاجات دي كلها وادرسوها وتفحصوها واسألوا فيها ويا ريت تقولوا لنا على النتيجة نكون سعداء جدا في الواقع شيء محزن انه الحجر الاسود آه، يصير كتمثال وفي الكتاب المقدس يوصينا الله ان لا تصنعوا لكم تمثالا مظبوط آه، كآلهة يعني صحيح آم، جاءنا اعتراض آه، هو مقال منشور بجريدة الأهرام بتاريخ 15 آه، آب أو أو- أوغست أغسطس بهذا العام 2004 آه، بموضوع لماذا نقبل الحجر الأسود بقلم دكتور أحمد شوقي إبراهيم رئيس مجلس إدارة المجمع العلمي لبحث آه، ال- القرآن والسنة لبحوث القرآن السنة.
ف...
أنا وصلني هذا ال- المقال
ممكن آه، ت- نعم آه، وصلني هذا المقال من آه، اتفضل.
الدكتور أحمد شوقي إبراهيم نعم
بيقول إيه بقى أحمد شوقي في المقال بتاعه اتفضل.
أن أنا أفعل ذلك ليس كطقوس وثنية نعم تسمع تفضل أن أنا نفعل ذلك ليس كطقوس وثنية لكن كمظهر انصياع لأمر الله تعالى نعم
هل يظن سعادة الدكتور كاتب المقال أن الله تعالى يأمر بأمور يمارسها الوثنيين ما في شيء آه، يأمر في القرآن بهذا الأمر وقدسوها الأمر يحتاج إلى وقفة حازمة نعم.
أعتقد هذا هل هو ده أمر من الله وزي حضرتك ما بتقول نعم.
أين هو الأمر مم.
قبلوا الحجر ده أسوة بس بالنبي يقول إيه ده أمر الله لا أنا شايف إنه اتفاق بين الرسول وبين مكة إنهم يبقوا على الحج بمراسيمه فأبقى عليه حتى تقبيل الحجر يقول الكاتب رجم الجمرات في الأماكن التي حاول إبليس أن يرد النبي إبراهيم عن ذبح ابنه فنحن نرجم تعبيرا له هو إبليس بيقصد مادة عشان خاطر يترجم لا ده بقى قال حاجة جميلة قوي مش معقولة الراجل ده يقول لك كان لهذا الحجر وهو في السماء كان لهذا الحجر اسمعوا يا أحبائي اسمعوا الكلام اللطيف ده عشان تشوف ده دكتور وللقرن الحادي والعشرين يقول لك كان لهذا الحجر عينان وفم وشفتان وقال الله له افتح فاك وأمر الملائكة أن يلقموه ذلك الرق ايه الرق ده بقى ومن أين هذا الكلام؟
بيقول لك اه بيقول لك حدث ان آه، يرتبط هذا الكلام آه، بعم الذر ب- ب- بالذر الذرات يعني بيقول لك ان جاب آه، ادم ربنا وجه مطلع من ظهره جميع نسله اللي هيتخلق كله وبعدين قال لهم ها ألست أنا إلهكم؟ قالوا له نعم إله قال طيب تعهدوا بهذا ويشهدوا على ذلك ولما شهدوا على ذلك خد الورق اللي هم شهدوا عليه وجه حطه خلى الملكة تحطه في فم ايه الحجر هم.
وجاب الانبياء وخد عليهم ميثاق وخد الميثاق بتاع الانبياء وحطه برضه في ايه في الحجر هو الحجر ده حي ولا ميت مم.
يكونش حي وبياكل حاجه من ورانا في الكعبه ولا ايه الموضوع يعني بالظبط هل ده في ضحك على الدقون حجر كان له فم وعينين وشفايف ووكلوه المواثيق ولسه محفوظه في بطنه حاجات غريبه صحيح أوجه كلامي إلى كل من يسأل عن حقيقة الحجر الأسود هل اقتنعت بهذا المنطق بتاع الدكتور شوقي إبراهيم الذي هو أقرب إلى الأساطير منه إلى الكلام المنطقي الذي يليق بمقدسات الإلهية فين عيون الحجر اللي راحوا شافوه أنت يا ابني مش رحت ال- الحج نعم
مش شفت الحجر محطوط نعم شفت له عينين ولا شفت له فم ولا لا.
شفت له لسان لا مش كده مم.
ألم تقرأ يا فضيلة الدكتور ما جاء في دائرة المعارف الإسلامية الجزء 22 وصفحة 6961 التي تقول قد أخذ محمد بهذه العادة القديمة لما وضع شعائر دينه وجعل المر... الكعبة مركز هذه الشعائر ثم تختتم وتقول نستطيع أن نستنتج من ممارسة الممسل- المسلمين لهذه الشعيرة ما كانت عليه عادة الوثنيين مش كلام من عند ربنا هذه تساؤلات نطرحها يذهبون كل عام بالملايين يطوفون ويقبلون ويسجدون لحجر ويقولوا آل الأصنام محمد شال الأصنام وما شالش الحجر ده ليه عبادة صنمية وأنا أذكر أن نوال السعداوي اتكلمت في هذا الموضوع و- ودكتور السيد القدني اتكلم وكثيرون اتكلموا على هذا الموضوع وطلعوهم كفرة علشان خاطر بيقولوا الحقيقة طب ولحد امتى التعمية حاجات غريبة أسئلة بنطرحها على ساحة البحث مم. آه، لدينا سؤال أخير يقول أنا من خلفية غير مسيحية وأشكر الله الذي أشرق بنوره في قلبي ومتعني بالحياة معه ولكن حيث أني تربيت آه، في تربية غير مسيحية على محبة الذات فإني أجد صعوبة في الارتباط بالآخرين وتع... وتكوين علاقة حبية خالصة من كل غرض معهم فما هي نصيحتك؟
نصيحتي انه يطلب من ربنا روح الحب ينسكب في قلبه لان الكتاب بيقول ان لم تكن تحب اخاك الذي تراه كيف تحب الله الذي تراه نعم والمحبه ديت فوق طاقه البشر نعم فانا اقول له يا رب من فضلك قول له عزيزي من فضلك يا رب املاني بروح حبك عشان خاطر احب الناس جميعا امين شكرا امين لقد ادركنا الوقت اعزائي ولا يسعني الا ان اختم هذا البرنامج بكلمات الكتاب المقدس التي تقول لا تحب العالم ولا الاشياء التي في العالم ان احب احد العالم فليست فيه محبه الاب او محبه الله لان كل ما في العالم هو شهوه الجسد وشهوه العيون وتعظم المعيشه ليس من الله بل من العالم والعالم يمضي وشهوته واما الذي يصنع مشيئه الله فيثبت إلى الأبد أعزائي لقد زرت الكعبة وركعت هناك ورفعت قلبي ورأسي و- وفكري إلى الله وطلبته وقلت له يا رب أنت الحق وأنا أريد أن أعرفك وعرفت الله الحقيقي ولم أعبد صنم أو حجارة ارفع قلبك مع الله آمين.
واسأله أن يريك الحق أيضا امين شكرا آمين.
وإلى اللقاء في آمين.
حلقة أخرى امين شكرا شكرا